أمنية كل زوج وزوجة طفلة أو طفل صغير يونس حياتهم ويملأ البيت الطفل أمانة في رقبة الأم والأب خلونا نهتم بأطفالنا أكثر حاجياتهم تربيتهم كل هذا أنت مسؤول عنه تماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من آلاء أمنية كل زوج وزوجة طفل صغير أو طفلة صغيرة تملأ أرجاء المنزل هي هذا الطفل يكون في بطن أمه لمدة تسعة أشهر حتى يكتمل نموه بعد ذلك يخرج إلى هذه الحياة ليأخذ أول نفس خلونا نبدأ حلقتنا لليوم بسؤال الجمهور السؤال هو عند تلون الطفل باللون الأصفر في أيامه الثلاثة الأولى بعد الولادة أيهما أفضل؟ الخيار الأول الاستمرار في الرضاعة الطبيعية الخيار الثاني التحول للحليب الصناعي خلونا يا شباب نبدأ التصويت معكم 30 ثانية خلونا نشوف النتائج مع بعض الاستمرار في الرضاعة الطبيعية 83% التحول إلى الحليب الصناعي 17% هو لا شك أن الرضاعة الطبيعية مهمة جدا لل- للطفل راح تعطيه مناعة ومفيدة جدا لنمو هذا الطفل إلا أنه بأيام الصفرة تحديدا يفضل التحول إلى الحليب الصناعي لأنه ثبت أن الرضاعة الطبيعية تطيل فترة الصفرة قليلا قد توصل بعض الأحيان إلى شهر لذلك نتحول للحليب الصناعي لفترة قصيرة وبعد ذلك ترجع مرة ثانية الأم للرضاعة الطبيعية خلونا نرحب بضيف حلقتنا لليوم دكتور عصام اللبان استشاري امراض الباطنه والكبد اهلا وسهلا فيك أهلا. دكتور بدنا نحكي على الاطفال حديثي الولاده بدايه مشكله يعني تواجه الكثير من الاطفال وهي موضوع الصفره آه، طبعا في صفره طبيعيه بدنا نحكي عليها بشكل كبير وكيف يعني لماذا تحصل هذه الصفره بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بالنسبة للصفرة في الأطفال حديث الولادة لابد أن يكون في تشخيص قوي والتفريق ما بين هو طبيعي وفسيولوجي وما بين ما هو مرضي مم. طيب وهنا بقى دور الأم الواعية اللي تبص على الطفل وتجد الأمور الآتية الصفرة الفسيولوجية كلمة فسيولوجية يعني مش مرضية مم.
يبقى مش مرض طبيعيه يعني ده طبيعية أها.
واحنا بنقطع الحبل السري شويه دم بيردوا على الدوره الدمويه بتاعه البيبي بيكسروا بيرتفع نسبه الصفرة اللي هو البيليروبين ترتفع نسبه بسيطه 2 2 ونص 3 3 ونص 4 هذه الصفرة تبدا بعد رابع يوم للولاده مهم.
وتقعد اسبوع تشد وبعد كده تبتدي تختفي على اسبوعين وتنتهي المساله يبقى ده الطبيعي مهم.
وده اسمه فسيولوجي وده مالوش علاج بندي جلوكوز ده مش علاج مم.
عادي طيب متى بيصير طيب
ده بيصير في اطفال كتير أه، قصدي بعد اسبوع من الولاده مثلا ما هو بعد أسبوعين، هو بتظهر من رابع يوم من رابع يوم الصفرة الفسيولوجية تظهر من رابع يوم غير الطفل اللي مولود مسفر غير الطفل اللي بيصفر بعد 12 ساعة من ولادته غير الطفل اللي بترتفع نسبة الصفرة عنده العشرة و12 لا ما هو هنا بنقول الطبيعي الفسيولوجي اهو الطفل تظهر عنده الصفرة رابع يوم في رابع يوم نعم يبدا على خامس ست سبع ايام تزيد وتبتدي يحصل لها clearance من 10 ايام لاسبوعين بتخف تخف عندي اسبوعين يرجع لونه بشرته جميل ومفيش حاجه خالص وبيرضع طبيعي واثناء فتره الصفرة هو بيرضع طبيعي وبيصرخ طبيعي ومصحصح ومفيش قد مشكله عنده نيجي بقى ندخل في category المرضي الصفرة المرضية دي صفرة لها أسباب كتير جدا أسباب خلقية في القنوات المرارية مولود بانسداد في القنوات المرارية مولود عنده حصوة في المرارة مولود عنده مشكلة مناعية مولود عنده الكبد مش متخلق بطريقة طبيعية في syndrome ات كتير بت- فيها الكلام ده دي هنا الولد بت- الطفل بيتولد يصفر على طول بعد ساعات من الولادة يلاحظوا انه مصفر اذا فرق كبير بين انه انت ال- الطفل يولد مباشره مصفر او بعد 12 ساعه بينما الفسي- الفسيولوجيه او بعد أربعة الطبيعيه أيام؟
بعد اربعة ايام آه.
تمام الحاجة التانية بقى انه يبص يلاقوه بعد يومين ثلاثة لا بيصفر بجد الصفرة شكلها جامد قوي يقيسوا الصفرة يلاقوها 10 لا ده رقم كبير ده في انسداد هنا بقى يبقى الحالة في مستشفى ويتعمل فحص موجات صوتية على البطن ويتشاف الكبد ويتشاف القنوات المرارية ويتشاف الموضوع ايه Budd-Chiari syndrome مثلا او شمال او يمين في اسامي كتير لأ- لأمراض.
لامراض ت- تصيب الكبد في المرحلة دي من العمر نعم
طيب شخصنا عرفنا الف- الصفرة دي ارتفاع الصفرة بقى في الدم عن معدلات ال 12 بيعمل حاجة اسمها kernicterus kernicterus يعني الصفرة تؤثر على المخ وعلى خلايا المخ وتبتدي تحدث إصابة في المخ الإصابة دي بتعمل إعاقة ذهنية عشان كده مهم جدا إن احنا ناخد بالنا ما بين حاجة اسمها الصفرة الفسيولوجية والصفرة المرضية الصفرة المرضية دي خلاص عرفنا إن احنا هنروح للدكتور ونتعالج لكن الصفرة الفسيولوجية ساعات تطول شوية وساعات تصل لارقام عاليه شويه ما بقتش فسيولوجيه قوي لا ده الطفل عنده مشكله خلتها ما بقتش فسيولوجيه بقت مرضيه زي ايه طفل مثلا اتولد وقعد بعد اربع خمس ايام بدا يجي له نزله برد بدا يكح بدا يجي له التهاب في الزور الصفرة مش هتخف هتفضل موجوده وممكن تعلى يبقى لازم تتقاس ولازم الطفل يتكشف عليه ونعالج ال infection اللي عنده عشان الصفرة تخف يبقى اي التهاب عند الطفل لازم يتعالج عشان الصفرة اللي عنده تخف اللي هي الفسيولوجيه ولازم تبقى monitored ان رقمها ما يعلاش عن العشرة عشان ما ياثرش على المخ كلام هنا بقى قد يحتاج لجلسات ال- آه، العلاج الضوئي نعم قبل العلاج الضوئي دكتور انه مهم جدا متابعه الطفل بهالفتره هاي.
ده اساسي ما يعني ما مو الام تتركه يعني في في هالفتره من ال- لما بيكون عنده صفره مهم جدا انه تتابع رقم الصفره كان بحيث انه ما يصل للمرحله الخطيره اللي هي انه تنتشر الصفره وتذهب الى الدماغ وتؤثر عليه بالظبط متابعه دقيقه لل للامراض مثلا صار عنده infection عدوى اي عدوى اي التهاب لابد من علاجه مباشره أساس.
النقطه الثانيه اللي هي حضرتك عم تقول عليها العلاج الضوئي العلاج تفضل.
الضوئي العلاج الضوئي ده مسألة بسيطة خالص حتى بيتم في بعض الحضانات مثلا بنجيب الطفل ونغمي عينه علشان الإشع- العلاج الضوئي ده ما يأثرش على الشبكية بتاعة العين okay.
ونعالج جسمه تماما أها.
وبعدين نحطه في الصندوق اللي هو بتاع ال- ال- الأطفال ده وبنحط لمبة معينة بمواصفات معينة وعلى بعد معين من الطفل ساعة في اليوم ساعتين في اليوم مرة الصبح ومرة آخر النهار الفكرة إيه؟ فكرة إن الضوء ده بيلامس الجلد بتاع الطفل يعمل عملية تكسير للصفرة اللي موجودة تحت الجلد ده العلاج الضوئي الموضوع لو زاد طبعا 10 واحنا خايفين انه ياثر على المخ والطفل ممكن يتطور ويجيله تخلف عقلي لازم يتعمل له حاجه تانية اسمها exchange transfusion وده طبعا علاج في المستشفيات بيسحبوا دم ويحقنوه ويحطوا تاني بداله.
ويحطوا دم تاني ويغيروا الدم بتاع الطفل علشان ما يوصلش نسبه الصفرة للمخ بدرجه مباشره نعم طيب بالنسبه للعلاج الضوئي دكتور معلش تسمح لي اسال كم سؤال آه، مدته قديش على حسب بقى الحاله في حالات بتبقى بسيطه هيقعد ساعه واحده في اليوم في حالات هنحتاج لجلستين او ثلاثه
طيب و- واللمبه هل بيصير اللمبه العاديه البيضة تبع البيت النيون اه هي اللمبه بقى المفروض ان لمبه مثلا 60 او لمبه او لمبتين 60 ويبقى على ارتفاع 90 سم 90 سم بعيده عن الولد اه مع تغطيه العينين اه مش مثلا ان انا اقعده في اوضه وسايب لمبه نيون في السقف على بعد 3 متر واقول ده هتعالجه لا ما تعالجوش ويبقى لابس هدومه وحاطه له بطانيه ومنوره لمبه نيون وتقول لك ده هو كده علاج ضوئي ده مش علاج ضوئي خالص اذا خلينا نشرح العلاج الضوئي انه تقرب اللمبه 90 سم تكون اصل دي الخطا بعدها- الشائع اللي انا كنت دايما كل ما اشوفه يقول لك احنا معادينه في لمبه نيون تبص على العيال معادينه في لمبه نيون فين مفيش حاجه خالص اه بال بال آه، لمبه آه، في الغرفه السقف نفسها اه لا مش ده العلاج الضوئي طيب هي على بعد متر لازم تكون اه الطفل يكون آه، ما ما عريان.
عليه- عريان من غير آه.
ملابس آه.
تمام وتغطى عينه عينيه اه واللمبه تكون مثلا 60 سم لمبه واحده او لمبتين او لمبتين ولمده ساعه او ساعتين في اه اليوم بتبقى محسوبه أها.
محسوبه محسوبة على حسب ع- يعني الحالة.
السفرة آه نفسها نسبه بسيطه خلاص يبقى لمبه واحده كفايه وساعه واحده كفايه طيب في سؤال هلا الصفرة ليش اسمها الصفرة؟ هل هي لأنه لون الطفل بيصير أصفر ولا بسبب تجمع العصارة الصفراوية ولا شو؟
لا هو الصفرة ده أصلا هي وصفت في كتب الطب آه، قديما باسم الصفرة نظرا للون الجلد وأول ما وصفوها وموجودة في كتب الطب العربي ل- للقدماء بتوعنا لما كانوا بيوصفوا الصفرة هم كان كل فكرهم إن الصفرة آه، آه، آه، يعني ده مرض يصيب الكبد ويصيب البطن وكانوا بيعالجوه بالكي اه فيجيبوا المريض اللي زي ده ويروحوا جايين حارقين له الجلد بتاعه هنا من على الكبد فيقوم الصفرة تخف كان بيحصل بيحدث بعض التحسن في ان نسبه الصفرة تقل بحركه الكي اللي هم بيعملوها لان الكي ده counter irritant وبيحصل يعني ان هو بيعمل تهيج جامد على الجلد بيلفت نظر المخ للجلد فيخلي المخ ينسى المشكله اللي في البطن فكانوا بيعالجوه بالكي الكي ولكن جه الاسلام نهى عن الكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد في هذه البيئه كل المتاح عندهم من اساليب التداوي كان الاعشاب الحجامه العسل اللبن الكي فقال البان الجمال ماشي والعسل ماشي ده كلام ما فيش فيه مشاكل لكن الكي نهى عن الحرق بال- بالنار وده فيه نهي شرعي عنه فده من اساليب التداوي المنهيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم هو طبعا احتجم و- واستخدم الحجامه كاسلوب من اساليب التداوي المعتاده يعني هم مش اختراع هو النبي صلى الله عليه وسلم اخترعه او قام ان هو عمله دي بيسموها العادات يعني هي هي عاده عملها صلى الله عليه وسلم فال- يعني قصه الحجامه بالنسبه له هي عملها okay هو ما نهاش عنها لكن نهى عن الكي يبقى ناخد بالنا كويس قوي ان الكي ده اللي كانوا بيس... حتى ما زال الكي ده بيمارس لغايه دلوقتي في القبائل وفي البدو آه، بالشكل ده نعم يعني انا جالي مريض عنده فيروس سي وعاملين له كي على بطنه طب يا- يعني ه- هل ده يعقل في عصرنا ده وعاملين لك كي على بطنه عندك فيروس سي ما, ما زالوا لسه معتقدين في مساله الكي لكن هي نعم.
مساله منهي عنها نعم كانوا يعالجوا فيها من زمان أما آه.
الآن طبعا آه، المهم ن- يعني نصيحة للسادة المشاهدين وللأمهات أنه فترة ال- آه، الصفرة الطبيعية أول شيء هي طبيعية آه، إذا كانت باليوم الرابع آه، العلاج تبعها ومتابعة الطفل مهم جدا حتى لا يدخل في مرحلة تبدأ تؤثر فيها على الدماغ هاي نقطة يعني كمان كثير مهمة مهم جدا ال- آه، العلاج الضوئي أنه يكون على بعد اللمبة على بعد 90 سنتي وليست في السقف شكرا كثير لك دكتور الله يعطيك العافيه الله شكرا يخليك نورتوني الله يخليك ديننا الاسلام حث وبشكل كبير جدا على الرضاعه الطبيعيه وهي بايات وردت في القران الكريم واحاديث في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وهي من الاشياء اللي تؤجر عليها الام وتثاب عليها اذا قامت بها رب العالمين سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس للصبي لبن خير من لبن أمه وعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول ليس للصبي لبن أكثر بركة عليه من لبن أمه على سيرة علي رضي الله عنه وأرضاه والرضاعة كان في قصة هيك يعني حصلت أن صحابي جليل تزوج من امرأة من جهينة وبعد ذلك حملت زوجته وولدت بعد ستة أشهر بعد ستة أشهر لذلك هو ذهب إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه ليحتكم يعني ت- اتهمها بالزنا لأنه هي ولدت في ستة أشهر بينما كان المتعارف أنه أقل شيء سبعة أشهر فحكم عليها عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالرجم فلما ذهبوا إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وسألوه قال لهم اوقف الحكم وقال لهم الا تقرؤون القران قالوا بلى قال رب العالمين يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا في احدى الايات تمام احفظ الرقم ثلاثين شهر وفي الايه الاخرى يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه معناتها حولين يعني سنتين السنتين فيها 24 شهر فهو قال حمله وفصاله 30 شهرا 30 ناقص 24 اذا ستة اشهر فالتغى حكم الرجم عن هذه المرأة وانتفت آه، آه، تهمة الزنا وهو بالفعل ثبت علميا أنه هناك ولادة في ستة أشهر هي أقل فترة للولادة لذلك سبحان الله التطبيق اللي اخترناه لكم يا لحلقة اليوم هو تطبيق كمان كتير حلو آه، بتقدر الأم تنزله آه، وبعدين تبدأ آه، يعني تحسب الرضعات الطبيعية ل- ل- لابنها أو لبنتها آه، أول ما يبدأ الطفل الرضاعة تشغليه وبعدين كمان عندما ينتهي من الرضاعة بتوقفيه آه، راح بعد فترة هو يحسب حسابات ويعمل لك إحصائيات وراح يقول لك هل رضاعة ال- ال- الطفل طبيعية منتظمة ولا لا ورح ينصحك كثير من النصائح آه، تطبيق مهم للأمهات خلونا ننزله عن طريق تطبيق ألا رح تلاقوه موجود إن شاء الله ورح تلاقوا كمان حلقة اليوم يا ريت زورونا على جروب آلاء على الفيسبوك وعلى صفحتي عبد الحفيظ شرف على الفيسبوك وعلى تويتر دائما نتشرف فيكم وباقتراحاتكم
تشاهدون في الحلقة القادمة أيهما أخف ضررا أيهما أخف ضررا الخيار الأول مشروب غازي عادي الخيار الثاني مشروب غازي دايت الطفل أمانة في رقبة الأم والأب خلونا نهتم بأطفالنا أكثر حاجياتهم تربيتهم كل هذا أنت مسؤول عنه تماماً أشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من نفخت الروح في طين وماء ووهبت للإنسان أسرارا وما ومنحته سبل الهداية والنهى نورا يروي الأرض من وحي السماء نورا يروي الأرض من وحي السماء وغمرت بالآلاء بذرة ضعفه حتى استوى الخلق القويم كما تشاء